بسم الله الرحمن الرحيم احنا المفروض اخر حاجة وقفنا عندها كان الكلام المكتوب عن سفر التكوين وثمار ويهوذا والافساد على الارض والكلام من ده طيب المفروض هنقرا في الجزء بتاع زنا الزانية الحسنة الجمال طبعا الكتاب المقدس بيهتم ب- بالتفاصيل دي لكن بتفاصيل تانية خاصة بالعقائد وحاجات زي كده هو ما, بي ما بيهتمش يعني طيب هنا في سفر نحوم الأنبياء الصغار الإصحاح الثالث من واحد لسبعة بيقول ويل لمدينة الدماء كلها ملآنة كذبا وخطفا لا يزول الافتراس صوت صوت الصوت وصوت رعشة البكر وخيل وفرسان تنهض ولهيب السيف وبريق الرمح لا لا لا لا. يعني كأن ربنا هي- هيبتليهم بحاجات كتير يعثرون بجثثهم موتى هيكون القتلى كتير يعني من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود فأكشفوا أذيالك إلى فوق وإلى فوق وجهك وأري الأمم عورتك والممالك خزي خزيك وأطرح عليك أوساخا وأهينك وأجعلك عبرة ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربت نينوى من يرثي لها من أين أطلب لك معزين فهو المفروض دي كلمة السر يعني خيبة نينوى ان نينوى ده المفروض اللي هو اسم البلد اللي بعث اليه آه، يونان او يونس فده مفروض مثل يعني ما هياش واحدة فعلا هيعريها او حاجة زي كده انا عاوز بس اشوف آه، اشوف ترجمات تانية ده إحنا- نحوم اهو نحوم تلاتة أربعة وخمسة خلينا نشوف تلاتة أربعة وخمسة بس نفتح دي ونعمل مقارنة ده نحوم تلاتة أربعة في ترجمة الحياة كل هذا من أجل كثرة زنا نينوى يعني هنا النص ما بيجيبش سيرة نينوى بس هو علشان السياق في الآخر بيوضح إن الكلام عن المدينة فراح هو في الترجمة حاططها يعني الفاتنة الآسرة ومن أجل سحرها القاتل لقد استعبدت الشعوب بعهرها والأمم بشعوذتها ترجمة الحياة ذلك كله لكثرة زنا الزانية تلك الفاتنة الجمال وصاحبة السحر تخدع الأمم بزناها والعشائر بسحرها اليسوعية لكثرة زنا الزانية الفاتنة الجمال صاحبة السحر التي تبيع الأمم بزناها والعشائر بسحرها طب النص اللي بعديها بتاعت أكشف أذيالك دي في ترجمة الحياة ها أنا أقاومك يقول الرب القدير فأكشف عارك ل- ل- ل- ل- لأطلع الأمم على عورتك والممالك على خزيك العربية المشتركة ها أنا خصمك يقول الرب القدير فأكشف حجابك عن وجهك وأفضحك وأري الأمم والممالك عورتك في اليسوعية ها أنا ذا إليك يقول رب القوات فأرفع ذيول ثوبك على وجهك ويرى الأمم عورتك والممالك أهوانك هنا آه، حج- حجابك عن وجهك هنا ذيول ثوبك على وجهك انت فاهم المعنى يعني كان شخص لابس جلابيه ويرفع الجلابيه يعريه يعني بس في هنا تحريف في ال- في الترجمه الح... ال- العربيه المشتركه بتقول فاكشف حج... حجابك عن وجهك يعني كانه وشها متغطي فيستر وشها لكن ده مش ال... ده مش ال... ده مش المقصود في الترجمات التانيه خلينا افتح ال... ف- يعني الجزء ده فيه اللي هو في الفان دايك فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك وأري الع- وأري الأمم عورتك في خلينا بص على اليسوعية فيها بيبقى فيها تعليقات العهد القديم الأنبياء نحو نكبر الشاشة شوية الإصحاح الثالث هو خلص على كده تلاتة أربعة خمسة أهو ده حبقوق اه صفنية زكريا هو فين يا جماعة اهو لكثرة زنا الزانية الفاتنة الجمال صاحبة السحر التي تبيع الأمم بزناها في هنا هامش رقم اتنين صح الراجح أن تمثال الآلهة الإلهة عشتار وكانت تخدمها بغاية يقمن في معابد الوثنيين ها أنا ذا إليك يقول رب القوات فأرفع ذيول ثوبك على وجهك وأرى الأمم عوراتك كده طيب هي الع- العربية المشتركة خلينا نبص طبعا العربية المشتركة يمكن تكون كاتبة تعليق كده ادي العربية المشتركة العهد القديم بس دي انا مش مفهرسها صح مفهرس العهد الجديد للأسف آه، طيب نفتح ال- الفهرس اهو نح- نحوم صفحة رقم كام مش مشكلة ألف حداشر ستة تمانية أهو نحوم آدي تلاتة وكذلك لكثرة زنا الزانية تلك الفاتنة الجميلة صاحبة السحر تخدع الأمم بزناها والعشائر بسحرها ها أنا خصمك يقول الرب القدير فأكشف حجابك عن وجهك وأفضحك وأرى المؤمن طب كفاية يعني في تحريف بسيط في ال- في العدد الخامس آه، العربية المشتركة ظبطتها بغض النظر انا كنت قلت قبل كده في السفر بتاع حزقيال اللي هو مش عارف بي بيرمز للسامره وبيرمز لاورشليم باتنين عاهرات ومش عارف مين انا قلت ان ان ان كون ان الكلام رمزي يعني مش مقصود بيها فعلا واحده عملت كده ده هم علشان عبدوا الهه او حاجات زي كده فبيرمز لهم بالزانيه انا قلت ان حتى لو الكلام رمزي ده ما ي- ما يشفعش ان الكلام جنسي قبيح يعني ومش علشان الكلام آه، رمزي وليس مقصودا على الحقيقه يبقى هو يقول كلام قبيح يعني برضو في سفر إشعياء الكشف عن العورة إشعياء 47 من 1 ل 3 انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل اجلسي على الأرض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين لأنك لا تعودين آه، تدعين ناعمة ومتره- ومترفهة خذي الرحى واطحني دقيقا اكشفي نقابك شمري الذيل اكشفي الساق اعبري النهر تنكشف عورتك وترى معاريك آخذ نقمة ولا أصالح أحدا ده شعية 47 2 نبص في الترجمات إشعياء 47 2 خذي حجر الرحي اكشفي ده الحياة اكشفي نقابك شمبيري عن الذيل واكشفي عن الساق وعبور الأنهار هو ده في النص اللي بعده ولا إيه؟ اه تنكشف عورات ماشي دي في ال ده في العدد التاني. فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهرا الح- العربية المشتركة لتنكشف عورتك ويظهر عارك اليسوعية ستنكشف عورتك ويظهر عارك إلى أن أنتقم ولا يمنعني أحد خلينا نبص هنا برضو سفر إشعياء في ال في اليسوعية إشعياء سبعة وأربعين تلاتة سبعة وأربعين أهو سبعة وأربعين سبعة سبعة وأربعين تلاتة ستنكشف عورتك ويظهر عارك إلى أن قد مفيش تعليق طيب مش مهم ندور بقى في العربية المشتركة تنكشف عورتك في عراة وحفاة ومكشوفي الإستاء يعني المؤخرة للأسف إشعياء عشرين من واحد لست الإستاء المؤخرة يعني إشعياء 20 من 1 ل 6 في سنة مجيء ترتان إلى أشدود حين أرسله سرجون ملك آشور فحارب أشدود وأ- و- وأخذها في ذلك الوقت قال الرب عن يد إشعياء ابن أموس اللي هو النبي ده المفروض نبي إشعياء اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك ففعل هكذا ومشى معرا وحافيا خلينا نشوف يعني ايه حل المسح عن حقويك دي دي في في اشعياء آه، عشرين اتنين المسوح عن حقويك اذهب وحل المسح انزع المسح عن وسطك اذهب وحل المسح عن حقويك هو حاجة رابطها على وسطه يعني. آه، خلي بالك الكلام ده مفروض على النبي يعني هو اللي هيمشي عريان ففعل هكذا ومشى معرا وحافيا ده, ده النبي اللي هو إشعياء ابن أموس فقال الرب كما مشى عبدي إشعياء معرا وحافيا ثلاث سنين ثلاث سنين مشى عريان آية وأعجوبة على مصر وكوش يعني دي معجزة هو عملها هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الإستاخ خزيا لمصر ليه بس جايبين مصر كده سيرة مصر ايه اشعياء عشرين خلينا نشوف اشعياء عشرين هنا ادي اشعياء عشرين في العربية المشتركة في السنة التي زحف فيها قائد القوات على أشدود وقد أرسله سرجون ملك أشور وحارب أشدود وأخذها في ذلك الزمان تكلم الرب على لسان إشعياء ابن أموس قائلا اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع نعليك عن قدميك ففعل كذلك ومشى عاريا حافيا ده في رقم اتنين الهامش هامش بيقول ايه هذه النبوة المقرونة بالعمل هي الوحيدة المنسوبة إلى إشعياء في حين أن كثيرا ما يستعمل إرميا وحزقيال هذه الطريقة في الوعظ في شأن المسح وهو لبا- لباس التوبة مش عارف مين يعني هو الوحيد اللي فعلا اتعرى يعني فقال الرب كما مشى عبدي إشعياء عاريا حافيا ثلاث سنوات فكان آية وعلامة على مصر وكوش كذلك يسوق ملك أشور أسرى مصر ومجلوي كوش الصبيان والشيوخ عراة حفاة مكشوفة أدبارهم عورة مصر فيفزعون لا مش عارف ليه كده بي- بي- آه، ويقول لك مصر آه، مبارك شعبي مصر الكتاب المقدس بيقول مبارك شعبي مصر طيب فيرتعون ويخجلون من اجل كوش طيب في يعني ف وحفاه النبي مشي عريان وحافي ثلاث سنين فبرضه ايه اهل مصر يمشوا عريانين و- ومكشوفي الاسلام طيب ده اشعياء عشرين أربعة اشعياء عشرين أربعة مش مشكلة بقى دور انت في التفاسير شوف هو لما يمشي عريان ثلاث سنين وحافي ثلاث سنين ايه المعجزة في كده في ترجمة الحياة هكذا يقود ملك أشور أسرى مصر وكوش صغارا وكبارا عر- عراه حفاة بأقفية مكشوفة أقفية من فوق ولا من تحت العربية المشتركة كذلك يسوق ملك أشور سبايا مصر وأسرى كوش صغارا وكبارا عراه حفاة مكشوفة مؤخرتين فضيحة لمصر برضو في العربية المشتركة دي قريناها خلينا نشوف الإنجيل الشريف مكشوفة مؤخرته برضو إنجيل شريف شريف جدا طيب ربنا يتوب علينا من الكتاب ده النص ده بقى فيه فضيحة كبرى ضع يدك تحت فخذي هو المفروض أصلا المح... المحاضرات دي يعني أنا أسجلها لوحدي في البيت و- واشفر ال- الروابط بتاعتها ومنشورها انا اعمل ايه ده كان في اخ باحث يعني انا اعرفه واحسبه على خير ولا زكي على الله وبيقرا كتير جدا جدا هو كان اول واحد كان ما كانش بيعمل محاضرات ابدا على البالتوك ويوم ما عمل محاضره كانت تلت ساعه ونص ساعه في النص ده ايه بقى النص ده بيقول ايه التكوين 24 من 1 ل 8 وخد بالك ان الكلام ده منسوب لابراهيم عليه السلام التكوين 24 من 1 ل 8 وشاخ ابراهيم وتقدم في الايام وبارك الرب ابراهيم في كل شيء وقال ابراهيم لعبده الك- كبير بيته المستولي على كل ما كان له قال له ايه قال له ضع يدك تحت فخذي فاستحلفك بالرب اله السماء واله الارض ان لا تاخذ زوجه لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم مش مهم باقي النصوص المهم هو حته ضع يدك تحت فخذي دي معناها ايه فاكر انت كان في ال- النصوص بتاعت آه، اللي منسوبه تقريبا لسيدنا نوح انه سكر وتعرى وابنه شافه عريان ومش عارف مين ولما قام من النوم في النص بيقول فعلم نوح ما فعل به ابنه فقلت الع- العلماء قالوا دي اشاره ان ممكن يكون في نوع من انواع التحرش الجنسي او فعل الفاحشه بأبيه والعياذ بالله وحاجه زي كده كان في نصين تانيين نص في سفر نشيد الانشاد وحزقيال اللي انا قلت ان كان في نوع من انواع التقليد ان الكتبه يغيروا نص فاحش صريح يخلوه حاجه آه، مستتره اللي هو مفروض اللي هو ايه آه، ال- سرات الكأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج ده مش معناها السرة معناها أسفل السرة العلماء قالوا كده في بقى النص الثاني اللي في حزقيال اللي بيقول آه، لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل هو مش ما ما كانش مكتوب لحمهم كان مكتوب اللي كان مكتوب هنا في النص ضع يدك تحت فخذي مش ضع يدك تحت فخذي تعالوا نشوف كده الترجمة أنا أعتقد إن اليسوعية هي آه، قايلة الكلام ده لو أنا مش مش فاكر يعني اللي هو ده إحنا في سفر التكوين سفر التكوين ده آخره خالص اللي هو إيه آه، 24 مش آخره أوي 24 2 قلب قلب قلب قلب أهو ده الترجمة اليسوعية وشاخ إبراهيم وطعن في السن وكان الرب قد بارك إبراهيم في كل شيء وقال إبراهيم لأقدم خدام بيته المولى على جميع ما له ضع يدك تحت فخذي وفي إيه يا زيزو في هامش رقم اتنين تعال ما نشوف الهامش ده بيقول ايه غمض عينيك يا زيزو حركة مماثلة في 47 29 لجعل القسم غير قابل النقد بلمس الأعضاء الحيوية ده هو كده يعني ح- كده كأنه هو بيثبت له يعني إن القسم ده إيه، لا يمكن هترجع فيه فيقوم لامس الاعضاء الحيويه المصيبه ان ده مذكور لد- لابراهيم عليه السلام طب فين 47 29 دي تعالوا ما نشوف 47 29 دي بتقول ايه مصيبه تانية سبعة وأربعين تسعة وعشرين صح؟ تكوين سبعة وأربعين تسعة وعشرين بيقول ولما قربت ايام اسرائيل ان يموت دعا ابنه يوسف وقال له ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فضع يدك تحت فخذي يا دي النيله ده مين ده اسرائيل ده اللي هو مين يعقوب وابنه يوسف الصديق فضع يدك تحت فخذي خلينا نحط النص ده مع النص اللي تحتيه النصوص دي انا مش هعمل فيها ابحاث اللي عاوز يخزي المسيحيين في كتابهم واللي منسوب للانبياء هو أع- اعمل بحث انت شوف النصين دول اللي هو التكوين 24 2 والتكوين 47 29 وجيب كل التفاسير انا عندي برامج تطلع تفاسير بالعبيط بس انا مش هقعد انا اضيع وقت في الكلام ده الناس اللي هي حابه موضوع تفاسير نشيد الانشاد وحزقيال والكلام ده كله هي بقى اللي تشوف الموضوع ده ادي نص تاني اهو منسوب ل ليعقوب عليه السلام وابن و- وابنه يوسف الصديق عليه السلام بيقول ايه ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فخذي طيب هنا قلنا الترجمة اليسوعية بيقول ايه لجعل القسم غير قابل النقد بلمس الأعضاء الحيوية طيب في تعالوا ما نشوف إيه، هنا نفس ال نفس سفر التكوين نشوف 47 لو كتب تعليق تاني ولا حاجة 47 29 ولما دنا أجل إسرائيل دعا ابنه يوسف وقال له إن نلت حظوة في عينيك فضع يدك تحت فخذي واصنع إلي معروفا لا ما قالش حاجة هنا آه قال مرة واحدة مش مشكلة طب خلينا ما دام احنا فاتحين هنا على التكوين 47 29 نعمل مقارنة هنا بيقول ضع يدك تحت فخذي ضع يدك تحت فخذي ضع يدك تحت فخذي ضع يدك تحت فخذي ده ال- الحياة والفان دايك والعربية المشتركة واليسوعية والإنجيل الشريف احلف لي أنك تعمل معروفا حذفها خالص ما قالكش لا ضع يدك تحت فخذي ولا فوق فخذي ولا أي حاجة طب النص التاني تكوين 24 2 تكوين 24 2 هنا برضو ضع يدك تحت فخذي الحياة العربية المشتركة ضع يدك تحت فخذي اليسوعية ضع يدك تحت فخذي الإنجيل الشريف احلف لي ده علشان خاطر شريف يعني فمرضيش آه، أحط- خلينا نبص طيب على تعليق على ال- على العربية المشتركة 24 2 اهو فين 24 اهو هنا هو كاتب التعليق هنا النص بيقول وقال ابراهيم لكبير خدم بيتي وكيل جميع املاكي ضع يدك تحت فخذي وفي نجمه انا والله العظيم بيبقى نفسي اعلم كده ما علينا هنا بيقول ايه ضع يدك تحت فخذي كانت هذه الطريق- الطريقة سائدة لمرافقة القسم وللتأكيد على الالتزام بالوعد ايه دي العربية المشتركة ايه تمام شفت ايه شفناه في الإسرائيل امتى آه. طيب و 47 يا ابني بطل لعب يا حبيبي 47 29 اهو ضع يدك تحت فخذي واحلف لي بأن تكون وفيا وأمينا لا تدفني في مصر ادي راجع 24 2 طيب ماشي خلاص كفايه على كده يبقى ضع يدك تحت فخذي دي توريه مش المقصود ضع يدك تحت فخذي وهنا برضو في التكوين 47 نفس الكلام دي كانت طريقه القسم اللي هو يعني فعلا ما ترجعش فيه طيب النصوص بتاعت كنت حلوا لي جدا في صموئيل الثاني واحد 19 ل 27 النصوص دي انا ما كنتش واخد بالي ان دي حاجه اسمها نشيد نشيد القوس تقريبا خلينا افتح كده ص- صموئيل الثاني صموئيل الثاني واحد من 19 هنا اهو نشيد القوس ده كلام مقتبس من سفر ياشر الضائع يعني انا كان مفروض اضيف النص ده آه، على الاقتباسات اللي انا عاملها دي يعني يعني دي كده تتحط هنا واعمل هنا دي 18 اهو وقال ان يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس هو ذا ذلك مكتوب في سفر ياشر سفر ياشر ده انا بحسب اخر حاجه قريتها ان كانت من الاسفار الضائعه لكن هم اكتشفوا مخطوطات ليها مؤخرا لكن في اسفار تانية اللي هو احنا كنا بنشرحها بفكره شامله اللي هو اساميهم مكتوبه بس سفر حروب الرب سفر ياشر سفر تاريخ ملوك مش عارف مين ومين حوالي عدد كبير من الاسفار يعني فهنا هو بيقتبس من سفر ياشر بيقول ايه الظبي يا اسرائيل مقتول على شوامخك كيف سقط الجبابرة لا تخبروا في جتة لا تبشروا في أسواق أشقلون لئلا تفرح بنات الفلسطينيين لئلا تشمت بنات ال- ال- الغلف يا جبال جلبوع لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات لأنه هناك طرح مجن آه، مجن الجبابرة مجن شاول بلا مسح بالدهن من دم القتلى من شحم الجبابرة لم تر لم ترجع قوس يوناثان إلى الوراء فعشان كده مسمينها نشيد القوس يعني عشان قوس روبن هود بتاع يوناثان وسيف شاول لم يرجع خائبا شاول ويوناثان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما أخف من النسور وأشد من الأسود يا بنات إسرائيل أبكين شاول الذي ألبسكن قرمزا بالتنعم وجعل حلي الذهب على ملابسكن كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب يوناثان على شوامخك على شوامخك مقتول قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان كنت حلوا لي جدا محبتك لي أعجب من محبة النساء كيف سقط الجبابر الجبابرة وبادت آلات الحرب هنا ال- النشيد ده اللي هو فيه كلام غريب كده ومريب كنت حلوا لي جدا محبتك لي أعجب من محبة النساء غالبا في في معظم الناس بينسبوا الكلام ده لداوود علشان خاطر النص اللي قبليه وقف وقف اعمل له سايلنت ولا اي حاجه يا حبيبي طيب هنا بس علشان النصوص اللي قبليها فبيقول ان ان مفروض يوناثان ده مات وداوود زعل عليه ورث داوود بهذه المرثاة شاول ويوناثان ابنه فالمفروض يوناثان ده مين؟ يوناثان مين يا زيزو اللي مش مركز؟ هنا بيقول ده ورث داوود بهذه المرثاة شاول ويون- ويوناثان ابنه ده ابنه ومين اللي كان بيرثي داوود فهو لما يجي بقى يقول على النص بيقول قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان كنت حلوا لي جدا محبتك لي أعجب من محبة النساء صعب ان احنا نقول هو مين اللي كان بيقول يعني هو لو داوود اللي كان بيقول ما كانش هيقول اخي ده كان ابنه يوناثان هل الكلام ده كان منسوب لشاول يعني علاقة شاول بيوناثان هي هي اللي كانت كده الله اعلم خليني بس آه، علشان بس ن- افتح كده صموئيل الثاني اسفار التاريخ صموئيل الثاني اصحاح 29 مش 29 ولا كام صموئيل الثاني واحد 19 واحد طيب وكان بعد موت شاول أن داود رجع من- كذا كذا كذا طيب رثاء داود لشاول ويوناثان مكتوب عليها ت- تحت هامش بيقول هذه القصيدة الشعرية قديمة وهي لداود ولا شك طيب ماشي ورث شاول ويوناثان ورث داود شاول ويوناثان ابنه بقصيدة الرثاء هذه وأمر بأن تعلم لبني يهوذا هي قصيدة القوس المكتوبة في سفر المستقيم مجموعة شعرية قديمة فقدت واستشهد بها في يشوع كذا كان النشيد يرافق تمارين الرمي بالقوس طيب وبعدين بهاو إسرائيل قتيل مش عارف مين لا لا لا لا لا. يا بنات إسرائيل ابكين على شاول كيف سقطت الأبطال قد ضاق صدري عليك يا أخي يوناثان لقد كنت عزيزا علي جدا وكان حبك عندي أعجب من حب النساء وطبعا مفيش أي تعليق كلام عادي جدا يعني مفيهوش أي حاجة طب مفيش مفيش حاجة عادي مفيش مشكلة في برضه كلام تاني في سفر صمويل الأول 20 من 30 ل 33 فحمي غضب شاول على يوناثان وقال له كلام شريف جدا ومفيهوش أي مشاكل يا ابن المتعوجة المتمردة أما علمت أنك قد اخترت ابن يسى ابن يسى ده اللي هو داوود عليه السلام لخزيك وخزي عورة أمك يعني ايه خزيك وخزي عورة امك الله يكسفكم يا بعض صموئيل الاول عشرين عشرين تلاتين ونجيب مقارنة بيقول ايه دي ترجمة الحياة يا ابن المتعوجة المتمردة أتظن أنني لم أعلم أن انحيازك لابن يسى يفضي إلى خزيك وخزي أمك التي أنجبتك طيب ماشي العربية المشتركة يا ابن الفاجرة العاصية أتحسبني لا أعلم أنك متحزب لابن يسى لخزيك وعار أمك العربية المشتركة يا ابن الفاسدة المتمردة ألم أعلم آه، ألم أعلم أنك قد تحزبت لابن يسى لخزيك وخزي عورة أمك طبعا الإنجيل الشريف هيستخدم ألفاظ شريفة فبيقول يا ابن الفاجرة العاصية أنا عارف أن صداقتك مع ابن يسى ستجلب العار لك ولأمك شفت الكلام ده الكلام الشريف طيب تعالوا ما نبص كده على اليسوعية اللي تكون كاتبة حاجة على عورة أمك دي ولا حاجة صموئيل الأول عشرين تلاتين عشرين تلاتين أهو مش كاتبين حاجة للأسف مفيش مشكلة طيب آه تمدد عليه فسخن جسد الولد ده في الملوك الثاني أربعة سبعة وعشرين لأربعة وتلاتين بيقول فلما جاءت إلى رجل الله ده تقريبا النبي آه، إليشع اللي هو اليسع يعني الموجود عندنا في القرآن إلى الجبل أمسكت رجليه فتقدم جيحزي ليدفعها فقال رجل الله دعها لأن نفسها مرة والرب كتم الأمر عني ولم يخبرني يعني ربنا خب عليه أو حاجة زي كده كتم عني الأمر يعني تعبير غريب كأن لا المفروض ربنا يقول له كل حاجة أول بأول لا ده ربنا كتمها عني فقالت هل طلبت ابنا من سيدي ألم أقل لا تخدعني اشدد حقويك وخذ عكازي بيدك و- طيب آه، وان باركك احد فلا تجبه وضع عكازي على وجه الصبي المفروض الصبي ده كان مات وأم وامها آه، وام الولد ده آه، الام الولد زعلانه على ابنها اللي مات فجايه للنبي اليشا علشان يتصرف في الموضوع ده ان ابنها ميت وكده فقالت ام الصبي حي هو الرب وحيه هي نفسك إني لا أتركك فقام وتبعها وجاز جحزي قدامها ووضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مصغ فرجع للقائه وأخبره قائلا لم ينتبه الصبي ودخل إليشع ماشي عمل إيه بقى ودخل إليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد وقام من الأموات معجزة غريبة جدا جدا جدا يعني وبيزعلوا علشان الراجل قال لك كتاب غريب ومحير ووضع فمه على فمه كويس أوي طبعا في بعض الناس يقول لك طب هو يعني جسم الراجل الكبير ده كان قد جسم الشاب الصغير ولا ايا كان يعني مش ضروري آه، تفكر في تفاصيل المعجزه في برضه في صموئيل الاول 19 خلع ثيابه وتنبأ يعني لازم يبقى كده منه لل... للهوى على طول صموئيل الاول 19 من 18 ل 24 فهرب داود ونجا وجاء إلى صموئيل في الرامة وأخبره بكل ما عمل به شاول وذهب هو وصموئيل وأقام في نيوت فأخبر شاول وقيل له هو ذا داود في نيوت في الرامة فأرسل شاول رسلا لأخذ داود ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون كان في أنبياء كتير ما يا ترد يا إيه طيب صحيح. طيب هنا بيقول ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون وصموئيل واق- واقفا رئيسا عليهم كان روح الله على رسل شاول فتنبأوا هم أيضا طب وبعدين وأخبروا شاول فأرسل رسلا آخرين فتنبأوا هم أيضا ثم عاد شاول فأرسل ثل- رسلا ثلاثة فتنبأوا هم أيضا كله كان بيتنبأ فذهب هو أيضا إلى الرامة وجاء إلى البئر العظيمة التي عند سيخو التي عند سيخو وسأل أين صموئيل وداود فقيل ها هما في نيوت في الرامة فذهب إلى هناك إلى نيوت في الرامة فكان عليه أيضا روح الله فكان يذهب ويتنبأ فخلع خلي بالك من الحتة دي فخلع هو أيضا ثيابه يعني اللي كانوا بيتنبأوا دول كلهم كانوا إيه كانوا خالعين هدومهم برضه وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كل كله وكل الليل هي دي التن... هي- هي دي وسيلة التنبؤ لذلك يقولون أشاول أيضا بين الأنبياء على أساس إيه الأنبياء كانوا كده يعني فلما لقوا شاول كده فقال لك إيه ده شاول كمان ما بين الأنبياء اه يعني النبي لازم يقلع
ما هم لقوه بيتنبأ وده الوصف الكتابي ازاي تنبأ انه خلع هدومه وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل فشافوه زيه زي باقي الانبياء فتساءلوا هو شاول كمان بقى بين الانبياء يعني هو كمان نبي فده واضح ان هو ايه يعني عمل كتالوج النبوه بحسب العهد القديم بالظبط انه يخلع هدومه ويبقى عريان النهار والليل فكده هو الناس شكت ايه ده ده بقى نبي ولا ايه سبحان الله ايه طيب عذارى مخطوبات وغير مخطوبات ده في سفر التثنية 22 من 23 ل 29 بيقول إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها يعني هي كانت مخطوبة في واحد تاني دخل في الموضوع ف- فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا ده الرجم اهو ان واحدة كانت عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واحد تاني غير خطيبها واضطجع معه وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة يعني ما ف- ما فضحتوش رضت بالموضوع والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده اشمعنى الفتاة ما تموتش ليه انت فاهم ليه انت مش فاهم ليه صح عشان هي كده مش في مش في وسط المدينة هنا رجل في المدينة يعني في ناس في بني ادمين فممكن تصرخ وتلم عليه الناس فينقذوها لكن هنا ايه في الحقل يعني في- في زرع بعيد مش في بنيان مفيش بني ادمين فما فلو صرخت حتى محدش ايه هينقذها فكده هي ما ما ما لهاش ذنب بقى فالراجل هو يموت لوحده يا سلام تشريعات دقيقة وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئا ليس على الفتاة خطية للموت بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلا هكذا هذا الأمر إنه في الحقل و... آه، آه، إنه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها شفت عشان هم في الحقل صرخت ما حدش هينقذها يبقى انت ليه بقى تقتلها هو بس اللي يموت إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة يعني خلي بالك التشريعات دقيقة ازاي أول واحدة فتاة عذراء ومخطوبة طب لو حد اغتصبها أو اضطجع معها في المدينة في حكم في الحقل في حكم طب دي فتاة عذراء غير مخطوبة خلي بالك علشان الحكم ده اللي جاي ده كأن اللي مش مخطوبة دي م- ملهاش دية فبيقول إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها خلي بالك فأمسكها واضطجع معها دي شبه إيه شبه إن- اللي هو الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع يعني كأنه اغتصاب فهنا دي الفرق التانية في مخطوبة في الحقل هنا مش مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجد يعني اتمسكوا يعطي الر... ده هنا ما يموتش عشان دي مش مخطوبة يعني مش مهم مش بتاعك حد يعني يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها لا يقدر أن يطلقها كل أيام شريعة غريبة جدا يعني يعني كأن الشريعة دي بتقول لو في واحد بحبها بحب واحده اه عاوز يتجوزها غصب عنها يغتصبها ابوها ما يقدرش يعمل لك حاجه تدفع له ال 50 فضه فكده تبقى مراتك وخلصت القضيه على كده ده الكلام ده فين في سفر التثنيه 22 من 23 ل 29 دي شرائع العذاره لمخطوبات والغير مخطوبات حلو والله طيب في صموئيل الأول اثنين من 22 ل 25 العنوان اسمه يضاجعون النساء في خيمة الاجتماع وشاخة عالي جدا عالي ده تقريبا اللي كان عايش قبل صموئيل أو حاجة زي كده مش فاكر مش مهم وشاخ عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع اسرائيل وبانهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمه الاجتماع خيمه الاجتماع دي حاجه مقدسه جدا هي اللي كانت موجوده قبل الهيكل واللي المفروض ربنا قال لموسى وهارون ان هم يبنوها وتبقى المكان اللي فيه تقدمه القرابين واللقاء مع الله وحاجات زي كده
هو لحد دلوقتي بيبقى اسمه هيكل ولا معبد؟
هو دلوقتي اسمه المفروض الهيكل ده اتهدم خلاص ما بقاش موجود فالمفروض بقى بعد ما اليهود تشتتوا في العالم بقى لكل بلد ليه هيكل معبد أي حاجة فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الامور شوف يعني آه، نستفسر يمكن يكون في منطق يعني انا لقيتكم بتضاجعوا النساء في باب خيمه الاجتماع في سبب وجيه للموضوع ده يعني كان مثلا لو هم قدموا سبب فيقول لهم طب خلاص عداكم العيب عادي كملوا اللي انتوا فيه يعني مش قضيه ان ان ان ده مثلا زنا او حاجه آه، فحشاء ومنكر بيعملوه فكده كده لازم ياخدوا على دماغ اللي خلفوهم لا فهمون لماذا تعملون مثل هذه الامور لاني اسمع باموركم الخبيثه من جميع هذا الشعب هنا بيقول له ايه لا يا لا يا بني لانه ليس حسنا الخبر الذي اسمع يعني سيرتكم بقت وحشه كده وخلاص يعني دي دي العقوبه او ده اللي اتقال تجعلون شعب الرب يتعدون إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدينه الله فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي من أجله ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يميته ماشي ربنا خدهم بقى ب- بالفحشاء والمنكر اللي كانوا بيعملوه ده طب المفروض احنا كده خلصنا الجزء الخاص ب آه، نصوص لا فائدة لها وشرائع غريبة وعجيبة وروايات غير أخلاقية في بقى الجزء برضو مهاز المنسوبة للأنبياء دي وحكايات ألف ليلة وليلة دي كلها في اللي احنا كنا بنحكيه لأن كان في في وسطها شم- شمشون وحاجات زي كده المفروض بقى هنبتدي في حروب و... واعتداءات احنا خلصنا قصص ونصوص لا فائدة لها روايات غير أخلاقية هندخل على حروب واعتداءات بعد كده ايه قصائد غريبة لا تحمل على الصلاة اكتفي بهذا القدر النهارده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك